ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد أشيدي بالترنم أيتها التي لم تنخض لم تنخض يعني عمرها ما جربت آلام الولادة عاقر الكنيسة بتاعت العهد القديم تشبه بالعاقر زي ما قلنا أو بالأرملة أو بالسكلة لأنها ما يعني ما بتطلعش حد عدل لو طلعت يموت وهي أساسا عاقر ما بتطلعش كل التشبيهات اللي توحي بالفشل لأن الناموس ما اداش بر لحد وفي تأملات القديسين يقول لك هي أرملة لأن جوزها الناموس واخدين بالكم فترملت لأنه مش نافعها إنما جاية تتجوز المسيح بعد كده ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد أسيدي بالترنم أيتها التي لم تنخض لأن بني المستوحشة إيه المستوحشة دي؟ كان الراجل اليهودي لما مراته ما تخلفش يروح يتجوز واحد تخلف واحدة تخلف وتبقى دي المهجورة الست المهجورة أو المستوحشة يعني اللي وحشة واخدين بالكم اللي قاعدة في وحشة في وحدة لأن جوزها ما حبهاش ما جابتش عيال فقال لها اطمني بقى اعرفي بقى ولاد الوحشة اللي ما بتجيبش عيال أكثر من بني ذات البعل يعني الأمميين اللي عمرهم ما طلعوا حد عدل المستوحشة الزوجة العاقر دي هتجيب عيال أكثر من اليهود اللي ما كانوش بيجيبوا حد اللي كانوا عندهم عيال صوف مناظر بس أوسعي مكان خيمتك بيكلم كنيسة العهد الجديد يقول وسعوا بقى وسعوا انتوا عارفين لما واحد يجيب عيال كتير يقول لك أنا إيه الشقة مش مكفية عاوزين شقة كبيرة شوية فهنا على وقتهم كانت خيام فيقول لها وسعي وسعي مكان خيمتك ولتبسط شقق مساكنك بس ابسطي يعني ايه وسعي برضه لا تمسكي لا تمسكي دي ساعات اقولها للخدام اقول له ما تمسكش ربنا بيوسع علينا خلينا نوسع عليهم يقول ابونا القديس ده مدينا 40 عيله ناخد تاني يقول له ما تمسكش خليهم 50 خليهم 60 ما تمسكش يعني احنا بنطلع حاجة من جيوبنا ما كله من خير ربنا هكذا الكنيسة لا تمسك يعني ايه تبص على سفر الأعمال تفهم تلاقيهم يدخلوا بلاد الدنيا كلها ما بيقفوش عند حد طب ما كفايه عليكم اليهودية لا السامرة لا أقصى الأرض لا تمسكي مفيش فرامل في الموضوع أطيلي أطنابك وشددي أوتادك كلمة جميلة قوي الأطناب اللي هي أطراف الخيمة طول طول طول ليه؟ لأن الخيمة هتتفرد قوي إنما مهم مع الخيمة الواسعة دي يبقى فيها إيه؟ وتد شديد خلي بالكم اكرز واشهد وبشر زي ما أنت عاوز بس خلي الإيمان متين لأن لو الإيمان مش متين الخيمة تطير فاهمين الفكرة؟ يبقى احنا مشغولين بالشهادة والبشارة والكرازة لكن لازم الوتد يبقى متين لحسن الخيمة كلها تطير في الأرض لأنك تمتدين لليمين ولليسار ويرث نسلك أمما أمم تاني ده مش شغل يهود ويعمر مدنا خاربة لا تخافي لأنك لا تخزين عمره ما هيرزيك تطلبي إيه مش هيقول لك لأ مش هيكسفك ربنا أبدا تصلي عشان أوحش الخطايا يجيبهولك ربنا وتدخل بلاد ما تعرفش ربنا يجيبها لك ربنا اطلب زي ما انت عاوز اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم كل من يطلب يجد وكل من يقرع يفتح له لا تغزي ولا تخجلي لأنك لا تستحين يعني ايه يعني ما تخجلش من الطلب ساعات واحد يبقى داخل كده بطلب صعب كده يقول له رب انا مكسوف اقول لك بصراحة مش عاوز اعيل من العيال دي تضيع وهم العيال كلهم ضايعين اساسا مثلا فيقول له ماله ما تتكسفش مش هيخل... مش هيكسفك لا تستحين يعني مش هيكسفك فانك تنسين خزي صباك هتنسي الايام بتاع الزمان ايام العار والذل بتاع الناموس والخطيه والشيطان تنسين خزي صباك وعار ترملك شوف التشبيهات ورا بعض هو شبهها بالمستوحشه والعاقر وهنا بالأرملة البشرية قبل المسيح عار الترمل كل ده هتنسيه انت دلوقتي جوء جوء مرأة المسيح عروس المسيح لأن بعلك هو صانعك رب الجنود اسمه ووليك قدوس إسرائيل يعني جوزك مش أي حد كنيسة مرتبطة بالمسيح كعريس ووليها ولي أمرها ربنا له المجد إله كل الأرض يدعى لأنه كامرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاك الرب يعني يوم ما ربنا دعانا كنا زي الست المهجورة اللي إيه اللي محدش يبص لها ومحزونة الروح لكن دعانا الرب ودعانا عشان مرة واحدة نطلع من ست مهجورة زي كده كزوجة الصبا يعني ترقينا قوي إذا رزلت قال إلهك يعني في الأول كانت زوجة وبعدين اتركنت خالص إنما يستعيد بقى الأيام الحلوة لحيظة نقف عند دي شوية تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك ربنا الزمن عنده عجب يعني احنا ككنيسة قبطية نقول له يا رب احنا زعلانين 14 قرن سايبنا يقول ابدا لحيظة لحيظة ايه يا رب 1400 سنة مذلولين يقول ابدا طب طولوا بالكم بمراحم عظيمة سأجمعك برضه واحد يتمرن مثلا في تجربة 10 سنين ويقول له يا رب سبتني تركتني تقول له ايوه بس دي لحيظه دي لحيظه تقول له يا رب لحيظه ازاي ده عشر سنين ظل وغلط مش مهم بمراحم عظيمه ساجمعك العمر كله لحيظه واحد يعيش عمره كله يقول له يا رب كنت فاكر انك ترك- تركتني سايبني يجي على باب السماء يقول له ابدا ده عمرك كله كان لحيظه جنب الابديه تعال اتفرج على المراحم العظيمة اللي هتجمعك في السماء وفي السماء هخليك تنسى اللحظة دي تقول له دي مش لحظة ده سبعين سنة بقى يقول لك صدقني كطرفة عين مش لحظة لحيظة لحيظة مصغر لحظة مع ان اللحظة اساسا يعني ما تتحسبش لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمع مع انه وعد قبل كده وقال انا مش بنسى انما ظاهريا تركه فاهمين المعنى؟ حتى ربنا يسوع المسيح له المجد كإنسان ذاق هذا الإحساس على الصليب كإنسان قال إلهي إلهي لماذا تركتني يوم الآب يقول له لحيظة وبمراحم عظيمة أجمعك أنت بقى وكل عروستك كنيستك إلى مدى الأجيال لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك كلام يخوف لحظة يعني ربنا غضب غضب شديد بس هي آخرها لحظة ربنا طيب ما يحبش يطول في غضبه أبدا فبيقول بفيضان الغضب حاجات يعني شوفوا ربنا يعني الواحد لما يسمع بفيضان الغضب يقول هيولع الدنيا كلها تطلع ايه الحكاية عمل وشه كده يوم ما يكون فيضان الغضب عمل وشه كده بس وبعدين لقى العيال هتزن قام على طول اتح- رجع وشه لحظة هي اللحظة بتطول معانا طبعا إنما يعني الغضب ربنا ما ما مش أكتر من كده يعني يدور وشه بس فين لما يكون ولد متربي تربية راقية أوي لو بس أبوه ولا أمه بصوا له كده أو يعني عمل وشهم كده يعني شاوروا له إنه في زعل تلاقيه ما ينامش ففيضان الغضب حجبت وجهك وجهي عنك لحظة وبإحسان أبدي أرحمك شوفوا الكلام كله أبدي أبدي فاهمين إزاي؟ طبعا ده كلام عن السماء وعن العهد الجديد إيه أبدي أبدي كان يعرف إيه الأبدية يا عشعية ده قال وليك الرب لأنه كمياه نوح إيه مية نوح دي؟ الطوفان يعني الطوفان هذه لي يعني ايه الاحسانات والمراحم دي سيبوها لي انا زي طوفان نوح ملهاش اخر ملهاش حدود كمياه نوح هذه لي مراحم الرب زي مية نوح تشبيه غريب قوي كما حلفت ألا تعبر بعد مياه نوح على الأرض هكذا حلفت ألا أغضب عليك ولا أذكرك شوفوا الرئة والكلام الحلو بعد ما ربنا غضب على العالم وقت نوح قال له نوح مش هعمل كده تاني كأن ربنا كأنه يعني آه، كأنه اه يعني زودته مع انه قبلها يقول انا لا يدين روحي في الانسان انسان بطال ملوش حل وبعدين يقول لا ما مش هينفع معاه كده هنقعد نجيب سفار لكل جيل فاسد لا احنا نحلها بطريقه ثانيه يجي المسيح يفدينا وخلاص فيقول له يطلع له قوس قدح ويقول له بص عشان كل ما تلاقي سيل وتقول باين عليها طرف- طوفان انا بقول لك مفيش طوفان اني مور خلاص هي مره مش هعمل كده تاني فهنا بيقول مش هغضب عليك الغضبه دي تاني كلمه معزيه للي داقوا مر في ايامهم لما يقول لهم ايه لا اغضب عليك حلفتلك مش هغضب تاني ولا أزجرك فإن الجبال تزول والآكام تتزعزع أما إحساني لا يزول عنك يعني إلى أن تري السماء والأرض تختفي رحمتي مش هتختفي الجبال تزول والأكام تتزعزع أما إحساني فلا يزول عنك وعهد سلامي ده بتاع العهد الجديد بقى العهد القديم ما فيهوش سلام بالنوع بتاعنا عهد سلامي لا يتزعزع قال راحمك الرب أيتها الذليلة علينا بقى المضطربة غير المتعزية ها أنا ذا أبني بالأس... بالأسمد حجارتك الأسمد ده حجارة كريمة زي المجوهرات وبالياقوت الأزرق أؤسسك يعني اتفرجوا بقى على إيه الروقان بتاع ربنا وهو بيفكر في كنيسة العهد الجديد اللي لقط الصورة دي يوحنا الرائي فابتدى يقول لك اورشليم 12 باب وكل باب حجر والحجر حجر كريم حجر كريم اللي هو الفص منه بقد كده انما تلاقي الحجر ضخم كده باب والباب يعني ولا الافلام الباب كله ياقوته فهنا يقول ايه ابني بالاسمى دي حجارتك يعني احنا الحجاره يا جماعه مبنيين كحجاره حيه كل واحد فيكم هيبقى جوهره بنعمه ربنا وربنا يحط كده يزين بيه الكنيسة كل واحد جوهرة ده إيماننا بالنعمة اللي اللي فيه بالروح القدس الساكن فيه طب الأساس إيه؟ الياقوت الأزرق أغلى حاجة الأزرق ده السماء فاهمين إزاي؟ العريس السماوي هو الأساس إنما إحنا فوق منه بقى كلنا مبنيين كحجارة حية لكن الأساس واحد ياقوت أزرق الملك المسيح له المجد السماوي اجعل شرفك ياقوتا برضه حاجات ياقوت تاني بس ايه الشبابيك الشرف اللي هم ايه القديسين في تعبير جميل قال واحد القديسين دول نوافذ على العالم الاخر يعني تبص في عينين مارجرجس تشوف السماء مارجرجس الايقونه بتاعته ولا بوسيفين ولا مارينينا ولا العذراء دي الشبابيك بتاعت السماء فانت بتبص بتبص عليه عشان من ورا عينيه بتجيب السما دول باصين على المسيح عشان كده يقولوا الفنان لطفي القبطي يرسم عينين القديسين تايهة أو مش باص على حاجة لأن عاوز يقول كلهم باصين على المسيح فما ينفعش يبصوا على حد فينا أو مشغولين بالمسيح هما في السما فعينيهم على المسيح فأنت تبص في عينيهم تقول لهم يا بختكم شايفينه وعينيكم في عينيه فاهمين الفكرة؟ لما انا اكون بكلم واحد وهو باصص على حاجه شداه اعرف من عينيه فالفنان القدسي عاوز يعمل كده يقول بصوا على عينيهم تعرفوا ان هم عينيهم قد كده الفن القدسي يرسم العين بتاعه القديس كبيره واسعه مفتوحه على اخرها يقصدوا كده عشان الانبهار بتاع مجد المسيح فيقول شرفك ياقوتا دي الجواهر بتاعتنا في الكنيسه القديسين اللي في ناس مش عاجبهم يبقى عندنا قديسين وأبوابك حجارة بهرمانية الحرس بقى الأبواب بتوعنا دول برضه إيه إيش رسل بقى وإيش شهداء وكل تخومك حجارة كريمة وكل بنيك بنهم إن ده كل ده أنواع من القديسين كل بنيك تلاميذ الرب الرب يسوع يعني إيه كل المؤمنين في العهد الجديد أشعية ده غريب جدا في الحقيقة خدوا لقب تلاميذ فضلت كل اللي يتعمد يتسمى تلميذ حوالي 15 سنة لغاية ما بدأت الكنيسة تستخدم كلمة مسيحي لكن تمتعت الكنيسة بأن كل من يؤمن لمدة 10 15 سنة يتسمى تلميذ يقول لك وإذا تلميذ اسمه حنانيا وإذا تلميذ يعني إيه تلميذ؟ يعني احنا فاكرين ال 12 لا لا أي حد دخل من الباب آمن وتعمد بقى اسمه تلميذ فهنا أشعية من قبل ما التسمية دي تبقى مع- معتادة ومعروفة يقول كل بنيك يا كنيسة تلاميذ الرب كلنا الاسم الثاني بتاعنا تلاميذ الرب الاسم القديم بتاع مسيحي تلميذ الرب كل بنيكي احنا ولاد الكنيسة عايشين تلاميذ للرب واحنا كده الياقوت والشبابيك والابواب والحاجات دي كل بنيكي تلاميذ الرب وسلام بنيكي كثيرا يعني عشان بيبص عليهم ويقول يا سلام ايه الروقان ده يا بختهم بالسلام اللي عندهم كنيسة تتميز ان كل ولادها ولاد الكنيسة وتلاميذ الرب ويتمتعون بسلام يفوق كل عقل علامة المسيح السلام الكنيسة كل صلوة تقول يا ملك السلام أعطينا سلامك ونطلع على الباب نقلق حاجة فضايح الناس تتعامل معانا تقول دول تلاميذ الرب فين سلام بنيك كثيرا بالبر تثبتين بعيدة عن الظلم فلا تخافين وعن الارتعاب لا يدنو منك تاني سيرة الخوف خلاص بقى مفيش رعب تاني ها إنهم يجتمعون اجتماعا ليس من عندي لما الكنيسة تقول يا رب اجتمعوا علينا عاوزين يكسروا كنايسنا عاوزين مش عارف ايه يقول لهم ما تخافوش هم اجتمعوا بس ده مش من عندي يعني ده مش شغلنا فما تقلقوش بدل ما رجعوليش سيبوني عليهم يجتمعون اجتماعا ليس من عندي من اجتمع عليك فإليك يسقط يعني اللي هيرفع ايده عليك يجي يقع تحت رجليك ها أنا ذا قد خلق خلقت الحداد الذي ينفخ الفحم في النار ويخرج آلة لعمله وأنا خلقت المهلك ليخرب يعني إيه؟ ما أنا عامل الشيطان للناس دول فاهمين إزاي؟ ما أنا سايبهم يعملوا الشغلانة دي عشان كده الشيطان يستلمهم في الآخر يعني جاهزين أو بتتقال بمعنى تاني أن ربنا سمح بوجود الخراب ويسمح بوجود الاضطهاد وهو كل حاجة في ترتيباته هو اللي سايب الآلة اللي بتطلع نار ودخان دي وتنفخ وتنفس فينا الاضطهاد هو عمل ده كله طب وليه كده يا رب يقول اهو كل آلة صورت ضدك لا تنجح لما يحطوا أنابل هيدروجينية ما تنجحش قدام ربنا وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه هذا هو ميراث عبيد الرب ده وعد من ربنا ده ورثهم ان ربنا ابوهم يعلهم ويسترهم ويحامي عنهم وبرهم من عندي يقول الرب لإلهنا كل مجد الكرامة الأبد